السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد قرأ الإمام اليوم ما يجعل المرء يعيش كأنه على يقف لا على سجادة الصلاة ولكن على عشب الجنة على اللؤلؤ والمرجان الذي في الجنة قرأ الإمام أواخر أرباع أرباع في سورة التوبة ثم حلق بنا القرآن وطاف بنا في الجنان مع سورة يونس سبحان الله كان أحد الأفاضل نتكلم عن الجنة ونتكلم عن القرآن قال بحثت كثيرا عن نعمة الاستماع للقرآن في الجنة يقول لا أستطيع أن أتخيل أن الجنة ليس فيها نعيم الاستماع لهذا القرآن سبحان الله أنا جاي أتكلم على العبد اللحوح العبد اللحوح الذي يدعو الله سبحانه وتعالى فإن قالوا وإن لديه يقين وشاف رؤية إن ليلة القدر عدت فأنا عندي يقين إن ليلة العتق ما زلنا فيها فهذه الليلة يقينا إن لم تكن ليلة القدر فهي ليلة العتق ليلة عتق يعتق فيها ناس من النار يعني النهاردة الليلة اللي احنا فيها دي في ناس هتعتق من النار ممكن حضرتك تكون ممكن تكون انت الله اعلم محدش عارف سبحان الله لكن خلوني اب معلق على الايه مين فيكم ومين من الناس ما يتمناش ان يكون عنده فلوس وعنده اموال كتيره قوي كل الناس تتمنى ان يكون عنده اموال ويكون عنده وطبعا انتوا عارفين اصل المال الذهب والفضه فتخيل انك عندك ما يقرب من خمسة كيلو ذهب وعشرة كيلو فضة تخيلتهم تخيلت انك معاك خمسة كيلو ذهب الان اظن لو معاك خمسة كيلو ذهب دي او عشرة كيلو ذهب يبقى انت معاك حاجات كتير قوي سبحان الله في صلاة العشاء قرأ الإمام بداية هذه الأرباع يبقى يوم يحمى عليها في نار جهنم تخيل إن الذهب ده يدخل يسيح مش في فرن بقى الحديد والصلب في الدنيا لا في نار الآخرة وبعد ما يتسيح تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم الجباه اللي كانت دايما مركزة على الحاجة دي الجنوب اللي كان دايما حد يطلب منه حاجة يديله جنبه وبعدين يديله ظهره ويسيبه ويمشي كل عضو اشترك في إبعاد المال عن المقصد الأعلى سبحان الله تخيل المشهد ده مشهد خطير عشان كده كل واحد يراجع التاني نفسه في موضوع الزكاة انت أخبار الزكاة عندك ايه طلعت زكاتك ولا لأ وبتطلعها صح ولا لأ وبص دايما على الآية دي الموضع الثاني وهعلق عليه بعد ما علق على قرأ الإمام في سورة يونس وهو آخر آية في سورة التوبة وسورة التوبة دي سبحان الله أنت منتظر أنك تسمع فيها إيه الجنة والنار والقلب وربنا بيقبل التوبة والكريم تلاقي التوبة بتتكلم في حاجة تانية خالص طب لماذا سميت التوبة؟ عيش بقى عيش ده موضوع ياخد وقت كتير آخر آية يقول الله سبحانه وتعالى ثناء على النبي الأول شوفوا الآية لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الآية دي بلسم ويعني ختام السعد في سورة التوبة حاجة كده تخليك يعني تفتخر أن هذا نبيك سبحان الله لما تيجي تقرأ في سورة يونس ستشعر كأن هذا المعنى يعني تتشربه تدرك تماما أن هذا الثناء وهذا الإطناب في الثناء على النبي ليهدئ قلبه في سماع سورة يونس وهي تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء لأن خلونا بقى طالما رحنا لسورة يونس ونرجع تاني للتوبة سورة يونس يا جماعة كثير ما أشعر معها بصورة الصمد كأن هذه الصورة خالصة في التوحيد والصفاء يعني اللي عاوز يعني عاوز تشوف التوحيد الصافي قوي وتعيشه قوي يعيش مع صورة يونس وده لعل ده والله أعلم من أحد الأسرار بارتباطها بيونس وهو يعلن في الظلمات الصفاء في التوحيد لا إله إلا أنت سورة يونس يعني مصنع أولياء الله ألا إن أولياء الله ده يعني المصنع اللي بيخرج المنتجات دي سورة يونس يا جماعة شوفوا الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم انتوا خدتوا بالكم لقد جاءكم رسول شوف الآية طبعا هقول آيتين ثلاثة وإلا ال... تعيشوا معاها يعني وإن شاء الله أحاول يعني أنشر ليكم سورة يونس الليلة أو غدا عشان تعيشوا وتربطوا الارتباط اللي الشرطي اللي احنا بنتكلم بيه بما ستسمعون شوفوا سبحان الله يقول الله سبحانه وتعالى قل لو شاء الله ما تلوته عليكم قول لهم يا محمد لولا أن الله أنا مخل يعني لك تتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يروح يقول لهم أنا ممكن ما اعرفش أتلو تاني عليكم القرآن ممكن ما تسمعوش تاني مني القرآن ممكن انتهى خلاص لو شاء الله ما تلوته عليكم آيات فيها قوة آيات فيها قوة قوة عالية قوي الآيات شوفوا سبحان الله صفاء التوحيد والله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم هو أنت هتسمعهم لا مش بتاعتك ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي والله العظيم يا جماعة الآيات دي يعني تحس كده سبحان الله عشان كده هتلاقي وانت في سورة يونس سورة يونس دائما يعني خلاص س... ستفشل أن تصمد أمامها ولا يهتز قلبك طرفا أو حزنا طربا أو حزنا لازم هتلاقي دموع كده الفرح موجودة وهتلاقي الآية بتقول لك ليه أنت بتفرح بقى ليه ليه الحاجة ديت هتقول سبحان الله ليه الايه الانتباه العالي ديت العالي ده عشان ده فضل الله ودي رحمته قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون في أواخر الصورة آية سبحان الله لا تقرأها إلا وتشهد التوحيد ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين الآية بتخلص يا جماعة المشهد كله الموضوع حصريا فوق في السماء أما هؤلاء رسل واحد عم يقرأ يشعر بأن القلب يسجد لصاحب هذا الكلام الله أكبر فيونس سورة يونس ديت سبحان الله وأنت بتقرأ القرآن عموما بقى سبحان الله لما تعيش المعنى ده المعنى ده هيفرق معانا خالص انك تتعامل مع الصورة او القرآن كأن القرآن معلم القرآن أستاذ بيعلمك يعني تشعر إن في واحد مقعدك وبيسمعك يقول لك وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه كأنك أنت تقول ما ينفعش الكلام ده إزاي يعمل كده كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون فتحس ان ايه ان القران بيحكي لك يقول لك تعالى لله المثل الاعلى كده اما تيجي والدتك تقعدك وتحكي تعالى انا عاوز احكي لك حاجه وتحكي لك وانت تتفاعل ينفع اذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقران غير هذا او بدله لا طبعا ما ينفعش خلاص قول لهم ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى اعلن عما تعيش الحوار ده تبقى أنت قاعد في فصل تشعر أن القرآن هو المعلم هو الموجه حاجة يخليك بقى أنك فعلا لا تتحرك إلا بالوحي مش موضوعنا بقى ان احنا يعني نعلق على الصوره كلها لكن خلوني اختم بتعليق مما قرأ الامام في قوله تعالى فان تولوا يا محمد فان تولوا عنك فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم هو ايه علاقه الاربعه دول بالاعراض والتولي الحسبله والتهليل والتوكل والعرش لو الناس أعرضت عن الدين وأعرضت عن كل دواء وأعرضت عن الشفاء قل لهم يا محمد آخر آية في سورة التوبة عيشوها حسبي الله فإن توليتم عني وعن الدين وعن الرحمات دي فإن الله هو كافي أمره هو كافي, كافي ويكفيني وحدي يكفيني بأسمائه وصفاته وبكلامه وأفعاله يكفيني في نفسي في دعوتي وفي من آمن بي يصدقني فلا يضرني من يكذب وينصرني فلا يحزنني من خذلني حسبي الله كفى بربي وليا كفى بربي نصيرا حسبي الله ومن كان الله حسبه ومن وجد الله فماذا فقط فحسبي الله لا إله إلا هو إن توليتم عني وعن دعوتي وعن الإسلام وكفرتم بالله فإن الله لا إله إلا هو التوحيد مش هيتخدش لا إله إلا هو سبحانه وتعالى فيبقى هذا الأمر العقيدة زي المؤذن المؤذن بيقول إيه أشهد أن لا إله إلا الله في الأول صح لكن في النهاية بيقول إيه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لأن المؤذن ممكن يكون بيكذب عما بيقول أشهد يمكن مش حاضر الشهادة في قلبه لكن في النهاية هيضطر يقول لا إله إلا الله وإن لم أشهد وإن لم يحضر هذا في قلبي فهو فدي حقيقة مش هتغيب التوحيد حقيقة حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت إن لم أنا أنا عمري في يوم من الأيام ما اعتمدت عليكم في شيء من أمري أصلا كان كل اعتمادي كل تفويضي كل ثقتي كل يقين كل طمأنينة بالله عليه حصريا توكلت البداية والنهاية كفى به وكيلا وهو رب العرش العظيم فإن توليتم عني أيها الفقراء فمعي رب العرش ومن أنتم إذا ذكر العرش إذا كنتم لا تساوون في خلق السماوات والأرض شيئا وربنا قال على خلق السماوات إيه؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس والسماوات والأرض في جنب الكرسي كحلقة في فلاة ووسع كرسيه السماوات والأرض ولم يكن الكرسي في جنب العرش إلا كحلقة فمن أنتم في جنب العرش شفتوا ال ال الآية بتديك طاقة قد إيه من القوة والثقة وهو رب العرش العظيم إن توليتم عني وأنتوا في حضيض الأرض فأنا معي رب العرش والعرش سقف الخلائق الكل تحته مقهور حتى إن الشمس على عظم الشمس تستقر تحت العرش وتسجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ليه مشهور لأبي ذر وهو رب العرش لو بعدتم عني فبراحتكم معي رب العرش والعرش أول المخلوقات فلا يهضرني مين فيكم اتأخر لأن أنا كيف بأولوية وأولوية رب العرش سبحانه وتعالى فهو معي الأول وهو رب العرش العظيم لو توليتم عني فمعي العرش رب العرش والعرش أثقل المخلوقات أما النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله وبحمده وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته شيخ الإسلام تيمية يقول إن زنة العرش أثقل الأوزان طب فأي شيء بقى بعد العرش الناس دي تثقل فيش وهو رب العرش العظيم لو توليتم عني وسبتوني أنا معايا رب العرش والعرش تحمله الملائكة وتحفه من حوله طيب والبوبة قريب من الملائكة هو محتاج مين؟ محتاج حد منهم ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام فكيف بهم جميعا فكيف برب برب رب العرش ورب الملائكة دي وهو رب العرش العظيم لو توليتم عني وسبتوني معايا رب العرش والعرش لا يزول لا يزول فأن تزول معية الله لا يضرني إن توليتم شفتوا الآية بقى فتحت معاكم ولا لسه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش وهو رب العرش العظيم اللهم سددنا ويسر لنا الخير يا إلهي إن أقداري بيدك ولست أخشى على هذه الروح لطالما أحاطتني رعايتك وكم استشعرت معيتك في أيامي أنا العبد اللحوح على بابك أقف وحاشا لك أن أعود خائبا هب لي بهجة الوصول الوصول لما أرجو وأريد واجعل هذا القلب منعما هانئا راضيا مرضيا مهم أوي يا جماعة وبعض الناس بيقول أنا لا أحسن الدعاء الله لا يريد من الدعاء بلاغتك يريد قلبك سبحان الله الدعاء الدعاء يا جماعة وانت بتدعي كن واقعيا في كل شيء إلا في الدعاء بالغ ليه أبالغ أنت تسأل رب المستحيل فسألوه الفردوس الأعلى طب أنا ده أنا بعيد خالص أنا وحش أنا بس ده أنا أسأله بس اللي أنا أزحزح عن النار جميل إنك تشوف المعنى ده وجميل إنك تتبع النبي في سؤال إنك ترفع طموحك سيدنا موسى لما وصل إلى مدين ما كانش معاه بيت لم يكن معاه بيت ولا كان معاه وظيفة ولا معاه زوجة صنع معروف وتولى إلى الظل ورفع إيده وقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير أي خير أنا ضايع لم تغرب شمس هذا اليوم يا جماعة إلا وصار لديه بيت ووظيفة وزوجة سبحان الله بدعاء واحد أغرق الله الأرض انتصارا لعبده نوح أخويا وشيخي محمد حسن بيقول لي اتكلمت عن إيه من يومين ثلاثة فقلت له بأمزح معه قلت له إيه قلت له اتكلمت على ربي أنت المحبوب وإني مغلوب فتنفس كده وراح قايل لي فدعا ربه أني مغلوب فسبحان الله انتزاع الآية أنك تستحضر سيدنا نوح قال كلمة واحدة إني مغلوب فانتصر إني مغلوب فانتصر شوف بقى سبحان الله لما الواحد ثلاث كلمات بس خرجوا إيه الثلاث كلمات دول ايه خرجوا سخنين خرجوا في غاية السخونية لما خرجت وقد اقتاتت قلب إنسان حي خلاص يا جماعة أني مغلوب فانتصر فدعا ربه يا سلام عما تقول يا رب أنا مغلوب أني مغلوب فأغرق الله الأرض انتصارا لعبده نوح بدعاء واحد الله أكبر أصلح الله الزوجة العاقل لعبده زكريا بدعاء واحد جعل الله بطن الحوت أمنا على عبده يونس بدعاء واحد واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم خلاص مكة مهوى القلوب يا جماعة الدعاء بيعيد كل ما تبعثر في القلوب اتكئ بكل تؤلك على الدعاء لولا أنه يريد أن يعطيك ما ألهمك الدعاء لولا أنه يريد أن يغفر لك ما ألهمك الاستغفار بس يا جماعة ما تخشش بقى التجربة بقى انت احنا في مرحلة مرحلة ما ينفعش تجرب ميمون بن مهران بيقول لصديقه أنا بتصدق فأجد مالي يزداد فصاحبه بقى عجبه الموضوع فتصدق فهو بيقول لك طب أنا تصدقت كان معايا 10 جنيه طلعت جنيه باقي تسعة فبيقول له ايه يا عم هو تسعة هم ما زادوش فميمون بيقول له انا اعامل الله بيقين وانت تجربه هو ده الفرق انك بتدخل تعامله بيقين وغيرك بيعامله بايه بتجربه يقول لك طب ما يا عم تعالى نشوف الناس دي بيقولوا ايه ما ينفعش ما ينفعش تخش وانت بتجرب اول خطوات اجابه الدعاء ان يستقر في قلبك انه سيستجيب واول خطوات الشفاء أن يستقر في قلبك أنه سيشفيك أول خطوات المغفرة أن يستقر في قلبك أنه سيغفر لك مفيش شيء يا جماعة أسرع للإجابة من أن ينظر الله سبحانه وتعالى في قلبك فيرى أنه قد عقد كل الأمل عليه على الله أما دعاء المجرب ده دعاء عبادة التجار دي حط مالك في صفقة وشوف السوق هيحصل فيه إيه لو ربحت يبقى أنا كده أحسنت الاستثمار لو خسرت فالأسباب لم تكن الله لا يعبد على حرف إن أعطى قلنا هو قادر وإن منع وتزعزع اليقين قلنا بقى إيه إيه اللي حصل الإيمان يبدأ يهتز شوفوا أم موسى ألقت موسى في اليم كلها ثقة ليه؟ لأنها صدقت الله وكذبت كل شيء ما قالتش بقى ازاي ده رضيع وازاي يدخل وازاي وسبحان الله وما قالش بقى انا هيروح لفرعون بايده وده هيذبحه سبحان الله القران بقى وميزه الليالي دي يا جماعه ما واحد عشان كده الناس يا جماعه مش بتعرض نفسها للوحي في اليومين دول وفي الليالي اللي باقيه ديت يعني انت ما بتصليش دلوقتي كانك بتقول لربنا ايه يا رب انا خلاص انا شبعت من الوحي كفايه كده عليا ايوه كفايه عليا انا استمتعت خلاص في ايه لغايه ليله 27 كفايه قوي كده انا يعني ايه من ناحيه الوحي والسماع والقران وكده انا ايه اظن اللي انا عملته كفايه يعني انا بقيت مستمتع ومش محتاج الفتره ديت حاجه تاني ينفع في حد كده مفيش حد ان شاء الله يكون كده لان الدعاء يا جماعه متعه الدعاء عباده شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم وده معنى مهم قوي خدوه النبي صلى الله عليه وسلم تقول السيدة عائشة ذات يوم أو ذات ليلة دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا ثم دعا هو ده العبد اللحوح دعا ثم دعا ثم دعا يا سلام ابن تيمية بيقول لنا معنى جميل جدا بيقول إن العبد قد تنزل به النازلة يحصل له مشكلة بلاء مرض نفسه في طموح معين نفسها تتجوز باباها رفض الراجل دوت فحصلت مشكله فيقول ايه قد تنزل به النازله فيكون مقصوده طلب حاجته وتفريج كرباته رايح يصلي التراويح عشان يدعي يقول له يا رب الذنب ده يا رب الطاعه ديت يا رب الدموع يا رب عاوز يدعي حاجه فبيقول هو رايح عشان الموضوع ده فيقول فيسعى في ذلك بالسؤال والتضرع ثم يكون في أول الأمر قصده إيه؟ حصول الحاجة اللي هو رايح لها دي سواء نصر، رزق، عافية، هو رايح لده. يقول ثم الدعاء والتضرع يفتح له من أبواب الإيمان بالله ومعرفته ومحبته والتنعم بذكره ودعائه ما يكون هو أحب إليه وأعظم قدرا عنده من الحاجة التي أهمته. يقول إيه بقى وهذا من رحمة الله بعباده يسوقهم بالحاجات الدنيوية إلى المقاصد العالية الدينية لو ابن تيميه ما قالش حاجه في حياته الا السطر ده يكفيه يكفيه ان احنا ندعي له ان ربنا ينور قلبه ينور قبره سبحان الله من رحمة الله بعباده يسوقهم بالحاجات الدنيوية إلى المقاصد العالية الدينية يعني إيه؟ عاوزة تتجوزي يأخر الجواز دي حاجة دنيوية ليه؟ عشان تعيطي فالدموع تجيلك وتنكسري بين يدي الله فتاخد الخشوع والانكسار والمحبة والثقة واليقين وتقولوا له رب كل الأسباب واقفة لكن أنا مع رب الأسباب يا رب كله تولى عني لكن حسبي يا أنت المعاني دي بس خدتيها اه بس هو ده جابك من السبب الدنيوي جابك من حاجة دنيوية تحصل لك يا سلام إن الله يحب العبد اللحوح ذات يوم دعا ثم دعا ثم دعا يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي اوعى اوعى تمل يقول انا خلاص والليل 27 طب هو فين وايه اللي حصل وايه اللي حصل بقى معايا والكلام ده كله وايه اللي كذا وايه اللي كذا والله العظيم تبقى رايح تدعي تقول له يا رب انا مش معايا مش معايا فلوس ادفع الوصل يا رب الديون تراقبت يعني تحيط بي والناس عاوزه فلوسها مش معايا فيروح يفاجئ فتوح في البكاء فتوح في الانكسار فتوح فيفاجئ ان قاعد نص ساعه يبكي من دموع الفرح دموع بارده من حلاوة يحس إن هو اغتسل قلبه كان مليان جلخ مليان ران بسبب السجدة دي والانكسار حس إن قلبه طلع كده كأنه فعلا مولود لسه مولود جديد طفل لسه جديد بتمام الفطرة فتيجي واحد يقول له ايه يا عم هو في حاجة انت يا ابني انت مالك منكسر قوي كده يقول له لا والله والله يا سبحان الله استمتعت بالصلاة هو اسمي ايه الاخ اللي كان بيقرأ القرآن ده يا سيدي قول لي بس انت كنت بتعيط ليه والله انا يعني كنت الصراحه داخل اصلي عشان ربنا يستجيب لي بكذا بس المتعه اللي انا سمعتها ديت الصراحه ولا فارق معايا حاجه انتهى بيقول لي وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يريدك بخير فلا راد شوف المد ده عشان تطلع فوق فلا راد لفضله مفيش حد هيقدر يوقف لك الفضل ده سبحان الله الله أكبر المعنى ده يا جماعة قد تتأخر الإجابة لأنك أنت طلبت ما فيه ضرر ليك وأنت لا تدري الصبي الصغير عاوز ياخد حبوب الدواء لأنها ملونة صح؟ وحلوة وبتاع حمرة وخضرة عاوز ياخدها وما يعيط مامته تمنعه ليه؟ لأن هي عارفة كويس قوي إن هي ستحرمه مما يحميه ستحرمه مما يحميه عشان كده ال- البنت بتقول لمامتها إيه هو ربنا مش بيسمع دعائي يا أمي قالت لها نعم بيسمع قالت لها طب ليه مش بيديني اللي أنا بطلبه فقالت لها أنت عارفة الطبيب بيدينا الدواء الذي نحتاج لا الذي نريد لو سمحت يا دكتورة مش عاوزة حقنة الدكتور بيقول إيه لازم حقنة ليه هو يعطيك ما تحتاجه لا ما تريده جماعة الدعاء افهموها كده كويس الدعاء أصلا أنت مش أنت رحت صليت التراويح النهاردة ورحت قرأت قرآن ورحت قلت سبح... أذكار وتصدقت دي اسمها هي عبادات صح الدعاء عبادة يعني أنا كده أرفع إيدي ودن أتكلم وأدعي وبتاع ده- دي دي في حد ذاتها عبادة إيه اللي يحصل عليها بقى ده موضوع تاني خالص خالص في ناس علاقتها بالدعاء اللي هو ايه هطلب يديني آه ايه يا عم ده انت سايب الكنز انت سايب الكنز كله الكنز الحقيقي انك تتكلم معاه ليك حد تتكلم معاه يا جماعه اللي بيعبدوا الصنم والوثن واللي بيعبدوا رب آه تصورهم عنه مشوش آه موجود في كل حته وتايه في كل حته بي بي مش عارفين يتكلموا هيقولوا ايه سبحان الله في واحد من التابعين سأل الله أنه يغزو وده أنه إنه يجاهد يعني فلم ييسر الله له فلما استغرب عدم الإجابة إيه اللي حصل رأى في المنام إنك إن غزوت أسرت وإن أسرت تنصرت فهو خرج من النوم عرف أن منع الله عطاء فقد تتأخر الإجابة لأن الوقت لم يحن بعد في حاجات لو خدتها قبل وقتها يكون فيها هلاكك اه والله في حاجات زي الكنز بتاع اليتيمين لو انت خدته دلوقتي اه انت مش معاك قوه تحمي نفسك بيه لا لا لا هجيب لك ولي ونبي يبنوا لك السور ده عشان تطلع بعد كده تستفيد منه عشان كده ليس لك من الامر الا الدعاء الكيف مش بتاعك الكيف ده يا جماعه من الاسباب والاسباب بيد الله لازم تعيش كده ولازم يكون عندك العمق ده ما دمت ترى ان الامر في الاسباب فس يعني يكلك الله إليها روح بقى يركن للأسباب ويخلي بينك وبينها أما حينما ترى الأمر بيده بيده وحده يهيئ لك من الأسباب ما لا يخطر لك على بال لأن قدر الله يعمل في الخفاء ومش شرط إنك تشوف خطوات الفرج ألقي يوسف في السجن ظلما وزورا صح؟ إيه اللي حصل؟ مستنيين بقى صاعقة تيجي ملك يجي يطلعه إخوته يجوا حد من الجيران كان بيحبه ويروح يكسر السجن ويطلعه لا لا لا لا أمال هيطلع إزاي رؤية في المنام يشوفها واحد رؤية عادي خالص يشوف بقر شفته بقر شوية بقرتين كده ثلاثة وسبعة قاعدين ياكلوا في في أرض زراعية جنينة بس يجي من هنا يجي من هنا سبحان الله المعنى ده عما تستحضره فعلا اترك كل شيء في يد الله ثم تأمل المعجزات شو يا جماعة في ثلاثة لعل بتكلم عنهم لا يجتمع الشقاء معاهم بر الوالدة والدعاء والقرآن بر الوالدة وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والدعاء ولم أكن بدعائك ربي شقيا والقرآن ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فاطردوا الشقاء بالثلاثة دول بر دعاء قرآن وبناء عليه نكتفي بهذا الوقت ويعني نصيحة الليلة دي الليلة دي والله وبالله وتالله الليلة دي فيها ناس هتعتق من النار فأسأل الله أن تكون منهم السلام عليكم ورحمة الله